قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح سبحانه سبحانه سبحانه كل من لاذ به أنجح وكل من عامله يربح سبحانه تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح سبحانه جل جلاله رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح وأقام الورق على الورق تشكر وتمدح سبحانه سبحانه جل جلاله أقام الورق على الورق تشكر وتمدح ويندب هديلها ولا ندب ابن الملوح سبحانه جل جلاله أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه البطر والأشر أقبح كم من غني طرحه البطر والأشر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الفقير الصلف وينسى الفقير الصلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده سبحانه أحمده ما أمسى المساء وما أصبح وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى وما أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح رضي الله عن الصحابة والتابعين والآل والصحب والأزواج أجمعين اللهم وعمنا معهم بجودك وكرمك أنت أكرم الأكرمين إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا يا حريصا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء يا حريصا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء انقشع انقشع غيم الزمان لا عن هلال الهدى اخي في الله حبيبي ما لذت لذة الدنيا الا لكافر او قليل العقل لا يعلم مقياس الاخرة ما لذت لذة الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبة ما يأتي إخوتان الدنيا خراب وأخرب منها قلب من يعمرها اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان الدنيا خراب وأخرب منها قلب من يعمرها أخي إلى أي حين مع الصبا أما يكفي ما قد مضى إلى كم هذا الكرى أين التيقظ لحلول الثرى كم قد قتلك المنى وإنما يفهم أولو النهى يا أسير رقاده يا مريض فساده يا معرضا عن رشاده يا من حب الدنيا في سواد سواده ما ينفعك النصح على كثرة ترداده سواء ناديناك أم لم نناده تالله لقد غمرتك الحوادث أخي في الله أفق فالموت يأتي بغتة كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الخطر إخوتاه في هذه الأيام عاد أخطارا كنا في زمن نخشى أن يموت الرجل على معصية فإذا بنا الآن إي والله نخاف أن نموت على الكفر اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به نعم إخوتي في الله صارت القضية خطيرة كان الخطر واحدا فصارت أخطارا كم من إنسان رأيناه بالعيان إي والله عاش الالتزام ثم مات على الكفر إي والله مات على الكفر والعياذ بالله لو رأيته ساعة طلوع الروح وهو ينطق بكلمة الكفر لا كلمة الإيمان أدرك نفسك وانتبه لحالك وخف على غب معاصيك فالله لا يجامل الله جل جلاله يعامل بالعدل وإذا عامل بالعدل أحصى عليك الذره اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك أخي في الله انتبه من رقادك فقد أوشك ومن المخاوف أيضا أن ترى الآيات العظام من علامات الساعة الكبرى فقد انتهت العلامات الصغرى ذكرنا منها سبعا وخمسين علامة كلها ظهرت ولم يبق إلا أن ترى المسيح الدجال اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا وبعد ذلك يكون يوم القيامة وما أدراك ما القيامة يوم تدل فيه الأعناق لهيبة الخلاق يوم يخسر أهل الشقاق يوم يخسر فيه أهل الرياء والنفاق يوم تشهد الصحف والأوراق بالأعمال والأخلاق يوم تسيل دموع الآماق من الأحداق على تفريط الأباق يوم يضيق على العصاة الخناق إذا عز الاعتاق يوم تبرز الجحيم فيها الحميم والغساق سلم يا رب سلم الحميم والغساق معد للفجار والفساق لفحتهم النار فأحالت جمالهم وما لهم من الله من واق اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك احبتي في الله الاخره قريب وما زال الله عز وجل يذكر بالاخره قال جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون اقترب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ثم قربها الله أكثر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فجعلها كغد اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ثم قربها الله أكثر فقال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ثم قرب الله الساعة أكثر فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى بالفعل الماضي وما زال الناس في غفلة اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب إن أشر آفة لأهل عصرنا الانهماك على الدنيا ونسيان الآخرة إنني ألاحظ وللأسف الشديد ولعل بعضكم معي يلاحظ أن كثيرا من الناس يلتزم ثم يترك التزامه كثر المفتونون نعم هناك خير نرى كثيرا من الناس يلتزمون بالدين جديدا نعم ولكن المتفلتين أكثر اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان المفتونون أكثر أسألك يا من التزمت منذ سنين كنت تقوم الليل فتركت قيام الليل صحيح كنت تحفظ القرآن فنسيت القرآن صحيح كنت تواظب على الصيام فغفلت عن الصيام صحيح كم كنت تحفظ لسانك وتحترس من الكلمة والهمسة واللمزة فإذا بك اليوم تخوض في الأعراض كنت وكنت وكنت هذه هي الفتنة ولم تبق إلا الصورة يا رب ثبت على الإيمان قلوبنا هل تذكر حين كان يؤلمك قلبك إذا رأيت امرأة متبرجة فصرت الآن اعتدت النظر إلى النساء بل والتهريج والكلام فتنة نعم هل تذكر لو فاتتك صلاة جماعة كنت تكاد تبكي من التحسس اليوم تفوتك صلاة واثنين وثلاثة ولن تدريان صحيح صحيح صح كده مكسوف من ايه اتكسف من ربنا الله احق ان يستحيا منه نعم هذه بداية الزلل بداية الزلل اذا مسهم طائف ووسط الزلل كلا برصان على قلوبهم ما كانوا يكسبون وآخر الزلل أم على قلوب أقفالها سلم يا رب سلم الشاهد إخوتي في الله أحبتي في الله أنني أرى أن السبب في ضياع كثير من الإخوة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا الدنيا اللهس وراء المال صح يا ابني مظبوط كده والله هي دي المصيبة الجري ورا الفلوس البحث عن الرزق للأسف أننا نعيش مرحلة ما وراء الوهن ما بقاش حب الدنيا بقت عبادة الدنيا نعم البحث عن الترف اللي عنده شقة عايز يوسعها شوية واللي ما عندوش عايز شقة ويتجوز القضية بقت شقة وبس وأوضة نوم كان زمان دلوقتي عايز عربية وتليفون محمول آه آه من الفتن من اليوم يرضى برزق قليل من اليوم يعيش على الكفاف من من اليوم يعيش وهو يرضى أن يأكل عيش حاف يا رب صل على النبي محمد الذي كان يعيش الشهرين على التمر والماء ما تقدرش تعيش انت يومين ثلاثة تقدر تقدر والله تقدر لكن آذاك النظر إلى الآخرين هي دي المصيبة المنافسة على الدنيا شايف فلان ابن فلان اهي العمارة دي بتاعته فلان اهي حتة الارض دي بتاعته فلان صدق بقى, بقى عنده عربيتين فلان تصدق جاب لمراته تليفون محمول فلان تصدق اه هموم انتوا معايا يا شباب ولا الكلام ده ولا في الاول اه حقايق مرضى مرة لم نجد الآن من يتنافس حفظ قديم القرآن يا أخي بتختم القرآن كل قد ايه يا أخي استغفرت النهاردة وصليت على النبي كم مرة يا أخي تصدقت النهاردة بكم يا أخي زرت القبور ونمت في القبر شوية يا أخي يا أخي يا أخي اللي عندك دم يا أخي يا أخي حس شوية إنك قربت تموت يا أخي الموت يأتي بغتة كان معي أحد أطباء أمس طبيب متخصص في القلب نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يقول لي زمان كانت الزباين فوق الخمسين النهاردة من خمسة وعشرين مرضى القلوب قال الجلطة ما كانتش بتجيلنا إلا فوق الستين النهاردة في الثلاثينات بتجيله جلطة في القلب وجلطة في المخ ونزيف في المخ وشلل نصفي وفشل كلوي وفشل كبدي آه. أما تخشى اللهم تب على عصاة المسلمين انتبه يا أخي انشغالنا بالدنيا أنسانا الآخرة فللإيمان بالآخرة أثر في القلب اللهم رتب قلوبنا بذكرك كان الصحابة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين النهاردة زي ما واحد قال لي كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس القلوب تحجرت والأعين تحجرت والعقول ضاعت ولم يعد أحد يقدر الآخرة حق قدرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تذكير أصحابه بالآخرة دوما فقال, فقال بعض الصحابة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس اللي نايمين ورا دول صلى الله عليه وآله وسلم وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على المنبر يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار ورفع صوته حتى ظننا أنه أسمع من في السوق وهو على المنبر صرخ بأعلى صوته لحد الناس اللي في السوق سمعوا أنذرتكم النار أنا أنذركم النار إخوتها والنار خطر لو عشت طول عمرك منعم لو عشت طول عمرك معزز لو عشت طول عمرك مكرم لو عشت طول عمرك ملك غمزة واحدة في النار تنسيك ما رأيت من خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط هل مر بك خير قط فيقول لا وعزتك يا رب بيحلف بايه بعزة الله وعزة الله ما شفت خير وهو عاش طول عمره منعم انعم اهل الدنيا وما تعذبش لسه ده بس ايه اتغطس غطه واحده بس هتستحمل قد ايه يا عبد الله امال بتعصي ربنا ليه بتعصي وما بتتوبش ليه امال مقصر في الطاعات ليه لان الاخره ليست لنا على بال اللهم ذكرنا بك فلا ننساك عنده 25 سنه عنده امل انه يعيش كمان 30 سنه صح اه لما تيجي تقول له هتموت ان شاء الله يعني ربنا يفرجها بس خمس سنين وانسعدل وكلكم حافظين القصة اللي قلت لكم فيها تعالوا بالراحة قبل ايه اه قبل ما يجيبك على وشك مش على ظهرك قبل ما يجيبك على وشك تعالوا بالراحة تعالوا بحب تعالوا ب... وانت راضي لان الله عزيز اللهم اعزنا بطاعتك إخوتاه ذكر الآخرة مهم جدا في هذه الأيام كان أحد مشايخنا إذا قدم لنا الطعام قال كل كل فإنك ميت بالله عليك تاكل آه تزعل من الشيخ لما يقول لك كل فإنك ميت لكن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم علمك لما تيجي تاكل تقول ايه بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وايه وقينا عذاب النار آه. وانت بتاكل تتذكر النار عشان ما تاكلش حرام لان كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به يبقى لما تيجي تاكل تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وايه وقينا عذاب النار اوعى تاكل حرام واوعى تفرط في الاكل من اخوف ايات القران قول ربنا جل جلاله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي الطغيان مجاوزه الحد في الاكل والشرب يحل غضب الله يحل غضب الله إخوتنا لا أطيل في هذه التقدمة فأنا أريد أن ندخل في التذكير بالآخرة والتذكير بالآخرة مهم والآخرة تسبقها علامات تنذر بحصولها علامات صغرى تكون بعيدة عن الساعة شيئا ما وعلامات كبرى تكون قريبة من الساعة مباشرة حتى قال العلماء الإمام, الإمام السفاريني في العقيدة قال ينبغي أن تدرس أشراط الساعة للأطفال في الكتاتيب علامات الساعة المفروض الأطفال يحفظوها عشان لما يشوفوا حاجة يقولوا آه هي دي الساعة ما انت دلوقتي لو تعرف علامات الساعة الصغرى طول ما انت ماشي في الشارع او قاعد في البيت حتى تلاقيه تشوف علامات الساعة قدام عينيك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل من السائل جبريل ومن المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها بتشوفها دي آه البيت ده قاعد على المكتب أصلها في كلية الهندسة أصل البيت تصلي عليها في كلية الطب فقاعدة على المكتب يا ماما ناوليني كوباية مية غسلت البتاع اللي هروح بيه الكلية بكرة هي دي أن تلد الأمة ربتها بقت اللي هي البنت هي الأم والأم الخدامة مش البنت بقت الأم الخدامة بتاعت الست أن تلد الأمة ربتها وتسمع قصص بلاش قصص دلوقتي عشان ما فيش وقت وأن ترى الحفاة الإيه العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان شفت في طنطا العمارة كم دور بتاع مين ها حاضر انا بتكلم عن القاهرة انا مش من هنا تشوف عمارة 15 و20 و40 دور ايه ده رايح فين آه يتطاولون في البنيان لما تبقى حافظ علامات الساعة إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة آه يتطاولون في البنيان لما تبقى حافظ علامات الساعة إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إلى آخره لما تبقى حافظ علامات الساعة طول ما أنت عايش تفتكر الآخرة لكن لما تبقى ما أنتش معانا ما أنتش دريان أنت عايز تاكل يا عم يا عم سيبني أعيش يا عم أنا عايز أتجوز أنا عايز أشوف حياتي إلى آخره الموضوع مش على بالك حتى تفاجأ برجل يعرض عليك مليون دولار حد عايز يا جماعة يعني ثلاثة ونص مليون جنيه وتقول ان هو ربك هتقول هتقول ده النهاردة 100 جنيه بتخليك تقول 100 جنيه بتخليك تسيب صلاة الظهر صح ولا لا او 200 جنيه بتنام عن صلاة الفجر و500 جنيه تشهد سوق و1000 جنيه تبيع كرامتك حاصل يا ناس ولا لا اللهم تب على عصاة المسلمين نعم ذكرنا 57 علامة من علامات الساعة الصغرى أرصهم آه يعني سريع كده رصة واحدة بس علامات الساعة الصغرى أولها كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اثنين موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تصلي يا عم صلى الله عليه وسلم ثلاثة فتح بيت المقدس أربعة طاعون عمواس خمسة استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة ستة ظهور الفتن سبعة ظهور مدعي النبوة ثمانية انتشار الأمن تسعة ظهور نار الحجاز عشرة قتال الترك 11 قتال الحجم 12 ضياع الأمانة 13 قبض العلم وظهور الجهل 14 كثرة الشبط وأعوان الظلمة 15 انتشار الزنا 16 انتشار الربا 17 ظهور المعازف والموسيقى واستحلال ذلك 18 كثرة شرب الخمر 19 زخرفة المساجد والتباهي بذلك عشرين التطاول في البنيان واحد وعشرين أن تلد الأمة ربتها واحد وعشرين اثنين وعشرين كثرة القتل ثلاثة وعشرين تقارب الزمان أربعة وعشرين تقارب الأسواق في كل حتة مول أربعة وعشرين تقارب الأسواق خمسة وعشرين ظهور الشرك في هذه الأمة ستة وعشرين ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار 27 تشبب المشيخة يعني ايه تشبب المشيخة ان العواجيز يصبغوا شعرهم اسود ان الشيخ يتصابع يعمل فيها شاب حضرته ويتنطط ويمشي مع النسوان الراجل الكبير العجوز اللي ما بيتكسفش اه ما هي الفلوس كسبه على كبر فلازم يفجر 28 كثرة السحت 29 كثرة التجارة 30 كثرة الزلازل 31 ظهور الخسف والمسخ والقتل 34 ذهاب الصالحين 32 ذهاب الصالحين 33 ارتفاع الاسافل ذهاب الصالحين دي حد شاف زي سنة 1420 مات فيها كم شيخ 20 شيخ موت الصالحين عشرين شيخ من أكابر العلماء ماتوا في سنة 1420 هجرية 33 ارتفاع الأسافل 34 أن تكون التحية للمعرفة عارف يعني ايه؟ اه ما تسلمش اللي على السنية أن تكون التحية للمعرفة ما بيسلمش غير على اللي يعرفه بس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألقي السلام على من عرفت وإيه ومن لم تعرف النهاردة شاف واحد مستحي يسلم عليه حليف ما يسلمش عليه ما بتسلمش على الحليف ليه يمكن نصاي سلم الرسول قال لك ألف السلام على من عرفته وإيه ومن لم تعرف طلع مسلم خير وبركه طلع مش مسلم انا ما اعرفش انا معذور ويمكن ربنا يكتب بها هدايته الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ها افشوا السلام بينكم افشوا السلام سلم على الناس كلها القي السلام املى الدنيا سلام يا اخي 35 التماس العلم عند الاصاغر هتلاقي المشايخ بقوا عيال التماس العلم عند الاصاغر 36 ظهور الكاسيات العاريات عمرك شفت ده لا خالص ظهور الكاسيات العاريات النهارده مش كاسيات عاريات النهارده عاريات عاريات عاريات عاريات اللهم استر عورات المسلمين واهد نساء المسلمين يا رب سبعة وثلاثين صدق رؤيا المؤمن انك لما تشوف رؤية تتحقق اهدي من علامات الساعة صدق رؤيا المؤمن 38 كثرة الكتابة وانتشارها 39 التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام النهاردة تقول له اقفل إيه حيتك يقول لك دي سنة سنة اللي يعملها ياخد ثواب اللي ما يعملهاش ما ياخدش سنة فكأن التهوين من أمر يقول لك ايه ده سنة دي سنة مش مشكلة مش مشكلة دي سنة كأن السنة بقت شيء آه شيء تافه شيء هايل التهاون بالسنن أربعين انتفاخ الأهلة إنك تشوف الهلال كده بتاع يوم اثنين شكله تخين كده كأنه النهاردة أربعة انتفاخ الأهلة شفتها دي؟ آه موجودة برضه انتفاخ الأهلة واحد وأربعين كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار صح؟ آه دي بقى الكذابين كتروا قوي والله يا دي خالد الكذابين كتروا قوي نادي لما تلاقي واحد صادق وحتى الصادق ما تلاقيهش صادق دايما نص ونص على الهوى اللهم تب على عصاة المسلمين كثرة الكذب 42 كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق الخوف والرعب والفلوس كتمان شهادة الحق 43 كثرة النساء وقلة وقلة الرجال يقولوا لك النهاردة ان نسبة المواليد واحد الى اربعة كثرة النساء وقلة الرجال 44 كثرة موت الفجأة اللهم انا نعوذ بك من موت الفجأة كتر اللي من دول برضه موت الفجأة كتر موت الفجأة 45 وقوع التناكر بين الناس يبقى عارفه كويس او تعرف فلان لا لا ما اعرفوش ماليش دعوه يا عم لا توديني بدايه تعرف فلان لا لا لا ما اعرفوش وقريبه لا لا ما اعرفوش كثرة التناكر بين الناس 47 كثرة المطر وقلة النبات حصل اه مطر كتير ولكن الارض فين اتبنت يا عم اتبنت كثرة المطر وقلة النبات 46 عود ارض العرب مروجا وانهارا السعودية دي كانت صحراء قاحلة كانت كلها جبال صفراء النهاردة تمشي في الجبال تلاقي خضرة خلاص الامكانيات الميكانيكا الحديثة زرعوا زرعوا وقلعوا أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا 48 حسر الفرات عن جبل من ذهب 49 كلام السباع والجمادات للإنس 50 تمني الموت من شدة البلاء راجل امبارح والله والله 59 سنة وما بيصليش وبيشرب خمر فقلت له حرام عليك حرام عليك 59 سنة قربت تقابل ربنا يقول يا رب اموت بقى وارتاح قلت له لا ما انت مش هترتاح اما تموت هتدخل جهنم احسن واحد من اياهم يقول لك شوف شوف بيحكموا على الناس اهو هيدخل الراجل جهنم وهو قاعد اهو لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال من ترك الصلاة فقد كفر مش انا واحد يموت وهو ما بيصليش تيجي يدخل الجنة يعني واحد بيموت سكران يروح فين ده يا ابن ربنا سكران اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه آه تمني الموت الناس حتى الضالين بيتمنى يموت من القرف وهم الدنيا 51 كسرة الروم 52 فتح الق- القسطنطينية 53 خروج القحطاني 54 قتال اليهود 55 نفي المدينة لشرارها 56 بعث الريح الطيبة و57 استحلال البيت الحرام ثم نأتي إلى علامات الساعة الكبرى وهي عشرة علامات الساعة الكبرى عشرة نسأل الله التيسير والاستدامة أولها خروج المسيح الدجال والثاني ظهور المهدي المنتظر والثالث نزول المسيح عيسى بن مريم ليحكم بشريعة الإسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله أربعة خروج يأجوج ومأجوج خمسة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب خسف ستة الدخان سبعة طلوع الشمس من مغربها ثمانية ظهور الدابة التي تكلم الناس عشرة النار التي تحشر الناس إلى أرض الموقف نبدأ بالعلامة الأولى الليلة وهي الدجال وهذه العلامة أيها الإخوة هي التي ننتظرها هذه الأيام أول علامة على وجه تظهر اليومين دول هي إيه؟ الدجال ويمهد اليوم لظهوره المسيح او المسيح الدجال سمي المسيح لان عينه اليمنى ممسوحه او لانه يمسح الارض في اربعين يوما والدجال لان الدجل من التمويه والكذب الدجال اخوتاه اعظم فتنه منذ ان خلق الله السماوات والارض الى ان تقوم الساعه وما من نبي الا وحذر قومه فتنه الدجال مصيبه الدجال يا شباب عشان بس تبقوا معايا في الصوره قبل ما ندخل في الموضوع ان الدجال سيعطيه الله من الفتن ما لا يحتملها العقل معه جنه ونار يقول للسماء امطري تمطر وللارض انبتي تنبت ويقول للرجل ابوك وامك فين يقول له ماتوا يقول له اجيبهم لك يقول له اه فيقول ابوه وامه يجي فيجي له ابوه وامه مش ابوه وامه حقيقة يتمثل شيطانان في هيئة ابيه وامه فيقولان له هذا ربك المشكلة ان المسيح الدجال اعور ومكتوب على عرته كافر ومع ذلك الناس هتقول له انت ربنا الناس هيقولوا له نشهد ان لا اله الا انت الا ينجو منه ندره قله بعض العلماء قال 750 ألف من كم مليون النهاردة آه مليارات 750 ألف فقط اللي ينجو منه وساق حديثا ضعيفا لا يصح لكن الشاهد ان اللي هينجو منه نادر قليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم بالدجال في ارض فلا تاتوها والنهارده زي ما بقول بيعد الناس للايمان بالدجال من خلال الانترنت من خلال الكمبيوتر من خلال الوسائل الحديثه من خلال التجاره من خلال القحط في المعاني الإيمانية والقحط في المعاني المادية آه سبحان الله العظيم تجد الناس اليوم فقراء من كل شيء لا عنده فلوس ولا عنده إيمان للأسف الشديد الناس النهاردة بتتكالب على المادة والكل بيشتكي الغني بيشتكي والفقير بيشتكي والتاجر بيشتكي والعامل بيشتكي والموظف بيشتكي وصاحب الدكان بيشتكي الكل غير راض برزقه اللهم رضنا بما يرضيك يا رب ما اصل انت لو قبضت ال 100 جنيه ولا ال 150 جنيه ولا ال 200 جنيه وحمدت ربنا ورضيت ربنا يبارك لك فيهم مش الحديث اللي قلت لكم في اخر مره كنا مع بعض هنا ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم الراجل اللي هناك ده هو ما صلاش على النبي انا شايفك اهو هروحك صلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا آه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع فخذ المال بسخاوة نفس شاهد تعالوا يا شباب نوصف الدجال ايه رأيكم صفة الدجال بالضبط وبالحرف الواحد مفيش ولا كلمة من عندي كل الكلام من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آه الدجال رجل من بني آدم آدمي هو أولا رجل مش امرأة اثنين شاب مش عجوز ولا شعر أبيض ثلاثة أحمر وش أحمر أربعة قصير أفحج يعني تخين ورجلين فرشحة أفحج يعني رجليه واسعة بينها وبين بعضها لأن بطنه كبير أفحج تعد الرأي أجلى الجبهة قرته عريضة عريض النحر رقبته طويلة وأفاه عريضة ممسوح العين اليمنى عينه اليمين ممسوحة أما عينه الأخرى ناتئة عجراء كأنها عنبة طافية عينه التانية باردة لبره كده اليمين ممسوحة والتانية باردة لبره عينه اليسرى عليها صفمة غليظة أحيانا يطلع في الجفن حتة لحمة لبره كده مش احيانا نشوفها كده في ناس هو كده دي الطفره غليظه حته جلده غليظه في جفنه طالعه لبره مكتوب بين عينيه كافر كاف وفاء وراء يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب عقيم لا يولد له هي دي كل صفاته من السنة انت تخيلت شكل الراجل كده يعني لما تشوفه تعرفه قل لا اعوذ بالله من ان اراه اللهم انا نعوذ بك من ان يدركنا زمانه اللهم ان اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين معلش اسمحوا لي لله اقول صفاته تاني ممكن طب تدفع كم اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا رجل شاب احمر قصير افحج تعد الرأس اجل الجبهة يبقى راجل مصيص وشه احمر وشه مليان قرطه عريضة وقفاه طويل رقبته طويلة وقفاه عريض وممسوح العين اليمنى والعين اليسرى ناتئة فيها طفرة غليظة مكتوب على جبهته بين عينيه فورته هنا ممكن تكون قرطه عريضة قوي ودي مكتوبة بين عينيه بين الرم بين الرم اسمهم ايه دول الحاجبين اه بين الحاجبين في الوسط كده مكتوبة كافر اللي يشوفها هيقراها لكن يا شباب زي ما قلت لكم ان عصر الكمبيوتر وعصر الانترنت وعصر الصواريخ بيمهد لوجود المسيح الدجال لانه لما يجي ويقول لك انا هخلي الارض دي تطلع زرع تقول اه ممكن ما كل شيء ممكن طلع زرع يجي يقول لك انت محتاج كام عشان تفك دقتك تقول له يعني مئة ألف جنيه بس يقول لك لا خد مئة ألف دولار مئة ألف استرليني خد مليون فلوس كتير تدفعه كنوز الأرض ساعتها ما يبقاش قدامك إلا مطلب واحد أن تؤمن أنه ربك الله تعمل بصائر فتعمل أبصار مع إنك شايف قدامك مخلوق مشوه صح ولا لا شكله إيه شكله ما طب أنت لو رب كنت إيه صلح نفسك صلح شكلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال فوصفه فقال فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة يا جماعة الرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الدجال كتير جدا ويحذر منه كتير جدا مع اننا للاسف اليومين دول ما بنتكلمش عنه كتير صح سمعتش عنه كتير وهذا من احد اسباب خروجه الامام النسفي السف... الامام السفريني بيقول ايه مما ينبغي لكل عالم ان يبث احاديث الدجال بين الرجال والاولاد والنساء وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر لذلك كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيذكره كتير جدا لدرجة ان ما كانش بيصلي صلاة الا ويستعيذ بالله من الدجال اهو انت بتستعيذ منه في الصلاة بس من غير قلب من غير حضور ما انتش دريان كل صلاة بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار واعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال كل صلاه لدرجه ان بعض العلماء طاووس طاووس بن كيسان كان اذا صلى ولده صلاه ساله هل استعذ من الدجال هل استعذ من اربع فان قال لا قال اعد الصلاه دول عيد الصلاة تعيد من أربع لازم في كل صلاة بعد التشهد تستعيد من إيه اللي هم إيه بقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تستعيد بالله من هذه الأربع فهذا دليل على خطورة هذا الأمر عشان كده لازم نعرفه ولازم نعرفه كويس كده ليه لان زي ما قلت في عصرنا ده واليومين دول بالذات احنا معرضين انه انه يظهر فلازم تبقى جاهز ولكن من كتر تحذير النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال زي ما بيقول احد الصحابة قال ذكر رسول الله الدجال صلى الله عليه وسلم فخفض فيه ورفع حتى ظننا انه في طائفة النخل قال احنا فكرنا انه ايه هنخرج من جبل اللي واقف بره فظن بعض الصحابة في رجل كان موجودا على عهد الصحابة مش رجل طفل اسمه ابن صياد اسمه ايه ابن صياد عبد الله بن صائد او ابن صياد الصحابة شكوا في انه يكون هو الدجال حتى رسول الله عشان كده هو ده اللي هيحصل انك لما يقولوا لك الحق الدجال ظهر تقول لا مش ممكن والله ظهر ده جه على الانترنت جه في الدش تقول طيب اروح له ولا تروح له ولا حاجه تبص تلاقيه بين ايديك وتفاجئ ان هو النهارده في طنطا بكرة في أمريكا وبعده في إنجلترا وبعده في الرياض في السعودية وبعده وهكذا والأمر ده لو كان زمان غير متصور النهاردة متصور عنده طيارة تحت حسابه ولا ما عندوش اه تنقله من هنا لأمريكا في 10 ساعات ونص سهلة جدا ممكن يروح ويجي في يوم وممكن يخترعوا له على وقتها بقى طيارة ايه أسرع اسرع تجيبه اسرع من الصوت وانتهت القضيه فالشاهد ان الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الكلام عنه ويكثر التحذير منه حتى أن الصحابة ظنوا أنه ابن ابن ايه ابن صياد حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابن صياد فأتاه لما شاع بين الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال أراد رسول الله ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله فكان يذهب إليه متخفيا حتى لا يشعر به رجاء أن يسمع منه شيئا حديث حديث ابن عمر ومن غير ما أذكر تخاريج أنا لا أذكر إلا حديثا صحيحا هذا شرط كل حديث تسمعه مني يبقى صحيح إن شاء الله مش ممكن أقول لك حديث ضعيف أبدا ولا عمري هخدعك ولا أضحك عليك فصدق لأن إحنا الكلام ده بعض الناس مش هيصدق يقول لك شفت بقى خلصنا بالتخاريف بتاعتهم بتاع عذاب القبر ونعيمه هيطلعوا لنا بقى في ايه؟ الدجال نحن نؤمن برسول الله ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم ما معنى شهادة أن محمد رسول الله احفظ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع بمعنى شهادة أن محمدا إيه؟ رسول الله أربع حاجات أولهم تاني تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر لما يأمر تقول إيه خليك واقف عشان هقول لك أمر دلوقتي طيب أعفو اللحى ده أمر ده ولا مش أمر اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى ده امر فطاعته فيما امر من ايمانك بانه رسول الله هي طاعه النبي فرض ولا سنه فرض لان ربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول فبقت طاعه النبي فرض قال لك اعفوا تعمل ايه تعفو تسمع الكلام طاعته فيما امر اثنين تصديقه فيما اخبر الرسول قال لنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وانت سمعت الحديث دلوقتي في البخاري ومسلم متفق عليه ان في واحد في اخر الزمان هيطلع اسمه المسيح الدجال شكله كذا وكذا تصدق اه او اصدق على عيني وراسي قول لي مش مصدق عنك ما صدقت انت حر لن يضر الله شيئا ولكن إذا أنكر هذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة يبقى على شفا خطر نسأل الله السلامة فالشاهد يا شباب أننا نصدق كل كلام النبي محمد ممكن يضحك عليك يقول لك يا عم البخاري يقول اللي بيقوله احنا عارفين البخاري ده جاب منين يقول له معلش اصل انت جاهل ومش فاهم احنا بقى عارفين البخاري جاب منين البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الخمسة اللي بينه وبين النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عارفينهم احنا واحد واحد انهم ثقات هو حديث عن ابن عمر ابن عمر بيكذب طيب مين اللي روى عن ابن عمر نافع نافع بيكذب واحد يقول لي عرفني بيكذب ولا انت بقى عرفك لكن انا عارف العلماء عارفين ان نافع ايه ما بيكذبش يبقى احنا عرفنا البخاري جاب حديث النبي منين ولا مش عارفين عارفين جاب حديث النبي منين بالاسناد ورجال السند دول واحد واحد ممتحنين كانوا محطوطين تحت الايه تحت المجهر كل واحد يجي يروي عن شيخ الامام مالك يقول حج أيوب فلم أروي عنه شيئا حتى رأيته سنتين أنظر إلى صلاته وكلامه وتلاوته القرآن وتعبده فلما اطمأن قلبي إليه أخذت عنه قعد يراقب قد سنتين شعبة يقول والله لا أروي حديثا أبدا حتى أعود إلى الرجل لا مرة ولا مرتين بل عشرة وعشرين يروح للراجل إيه عشر مرات وعشرين مرة عشان يتأكد من الحديث يبقى حديث النبي اللي انا بقولها لك يا تصلي عليه اللي بقولها لك اوعى تفكر ان احنا بنجيب من قصص الف ليله وليله اوعى تفكر ان احنا بنالف كلام لا ده الكلام ده جاي من ثقات عدول اعلام علماء ائمه هداه مهديين كانوا لما يشوفوا راجل راكب حماره وبيهز رجليه ما ياخدوش منه حديث ليه قال لك لانه بيضرب برجليه على بطن الحماره بيؤذيها لا لا ده ما يتاخدش منه حديث شفت قد ايه شوف راجل يبول وهو واقف ما ياخدش منه حديث لا لا لا ده راجل بياكل في السوق ماسك لقمه وبياكل في السوق ما ياخدش منه حديث شوف الدقه قد ايه وبعدين يطلع علينا درش يقول مش عارف ايه والتاني والتالت والرابع اصلها مش لعبه يا جماعه ده دين ولذلك روى الإمام مسلم إن هذا العلم دين فانظروا ها عمن تأخذون دينكم ومش عمن تأخذون دينكم يعني شهادته إيه لا وإنما من شيوخه من اللي علموه من اللي شهدوا له وأثنوا عليه إيه عبادته بياكل منين إيه تقواه إيه ورعه إيه طريقة كلامه هو ده عمن تأخذون دينكم نرجع للموضوع بس تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم انا صراحة زعلان عشان الناس اللي وقفوا احنا كده طولنا ولا لسه تعبتوا يعني طيب انطلق عمر بن الخطاب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند قطم ابن مغاله يعني يا عم الحاج انت اسمك ايه انت باين عليك راجل طيب انت اه اسمك ايه طه صلاح يا صلاح ينفع الواحد الليله دي كده يروح يقعد كده في اوضه ظلمه ويقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الف مره ينفع اه اهو صلاح قال ينفع اه شفت بقى اه يقول لك طب هي فيها ايه غلط بنادي ربنا هي دي معنى وألا يعبد الله إلا بما شرع لما ربنا قال لنا اعبدوني بعت لنا نموذج محمد رسول الله وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زي ما عبدني اعبدوني اللي ما عملوش ما تعملوش بس زي ما عمل النبي يبقى نيجي لما نقول يا لطيف النبي عمل كده ما عمل قول لي طب مش عرفني ما يمكن عمل لو عمل كان وصلتنا ده انس بيقول ايه عددت لرسول الله مصلي عليه صلى الله عليه وسلم سبعة شعرة سبعة سبع عشرة شعرة بيضاء في رأس ولحية رسول الله يبقى شوف عمل لدرجة انهم ايه عدوا الشعر الابيض يبقى معقوله يعمل حاجه وما يقولوا الناس عليها يبقى هم قالوا لنا عليه كل اللي عمله يبقى اللي ما وصلناش يبقى ما عملوش واللي ما عملوش ما نعملوش واللي عمله نعمله واحد يقول لك آه آه آه انت هتعمل زي النبي طب مين في مصر يعني اه اعمل زي النبي ربنا امرني بكده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما كما رئيسوني أصلي قال خذوا عني مناسككم يبقى زي ما النبي عمل بالضبط حذو القدة بالقدس معلش واحد سألني ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله أو ما معنى الإسلام يعني الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله نرجع لموضوعنا بقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع عمر ومجموعة من الصحابة يطلبون ابن صياد وقد قارب الحلم كان عنده 10 12 سنة قرب يبلغ فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيده حط ايده على ظهره وقال اتشهد اني رسول الله قال ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين ابن صياد يهودي فقال له أنت رسول آه بس بتاع العرب الأميين مش بتاع اليهود مش للكل يعني ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله ابن صياد قال له تشهد أني رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله مش أنت لا مش أنت فقال له رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما ترى بتشوف ايه فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر انت متلخبط يا ابني ثم قال له الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا قال أنا مخبي لك حاجة فقال ابن صياد هو الدخ هو ايه فقال له رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر دعني اضرب عنقه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه مش انت اللي هتقتله هنعرف دلوقتي مين اللي هيقتله وان لم يكنه فلا خير لك في قتله يعني ان كان هو مش انت اللي هتقتله لان اللي هيقتله كما سياتي معنا المسيح ابن مريم عليه السلام وان لم يكن هو يبقى ملوش لازمه انك تقتله قضيه الدخ يعني ايه لما قال له خبأت لك خبيئا كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مخبي له آية يوم تأتي السماء بايه بدخان مبين لسه نازلة من السماء من جبريل يوم تأتي السماء بدخان مبين فهو قال الدخ آه شوف لقط ايه حرفين اتنين من الآية الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين هو لقط دخ هي دي بقى لما الشياطين بتتسمع فتسمع حرف ولا حرفين وتنزل عليها الشهب فتجري وتبقى سمعتها حرفين تلقيهم لل... لل... لل... للعرافين والكهان فياخد الحرفين ويبني عليهم قصة وانت تصدقه وتقول اه والله صح قال لي حاجات تحصل صح وحصلت ده هو كل اللي سمعوا ايه حرفين اتنين وحط على الحرفين مئة حرف فهذا الرجل ابن صياد ما كانش المسيح الدجال وإنما كان دجال من الدجاجلة شيطان من الشياطين يدعي النبوة وينزل عليه الشياطين يعلمونه سؤال هل الدجال حي موجود بين أظهرنا أم أنه لم يخلق بعد سؤال مهم خذوا هذا الحديث وإن كان الحديث طويل جدا إلا أنه من الأحاديث المهمة في العلم وهو يثبت هذا الحديث والحديث في صحيح مسلم أن الدجال موجود الآن ومحبوس في جزيرة من الجزر في وسط المحيط في كهف من الكهوف وبرضه واحد يقول ان العلم الحديث دلوقتي ما خلاش حته والناس شايفين كل الدنيا واقول لك ما تصدقش فيأجوج ومأجوج موجودون يتناسلون نحن نؤمن بذلك خلف السور فين السور وهم فين احنا ما نعرفش لكن نؤمن انهم موجودين وهذا هو الايمان بالغيب الذي امرنا ان نؤمن به كذلك الدجال موجود موجود فين وعايش ازاي احنا ما نعرفش لكن موجود بدليل هذا الحديث الحديث حديث الإمام مسلم روى بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول قال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره شوف الاشتراط الشعبي بيقول لها حدثيني حديث انت سمعتيه من النبي ما سمعتيش من حد تاني فقالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله يا عم صلي صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم ورا الرجال مباشرة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال من اللي بيقول صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني يبقى مين اللي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني تميم الداري بس اللي بيحكي دي بقى الوقت مين الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجزام فذهب بهم فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفأوا الى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في اقرب السفينة راكبين سفينة والسفينة ماشية في البحر الموج حدف السفينة يمين شمال تاهوا سابوا نفسهم للموج الموج رزع السفينة في جزيرة عند الغروب قعدوا في آخر السفينة بدأوا ينزلوا فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فوجئوا بدابة حمار حصان دبة كلب أسد ثعلب دابة مش عارفين وشه من ظهره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالت إيه أنا الجساسة قالوا وما الجساسة يعني ايه جساسة قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق قالوا لهم روحوا في راجل جوه الدير ده مشتاق جدا ان يشوف قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانا لما قالت راجل وكلمت قلنا دي شيطانه فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا رجل ضخم جدا ومتكتف أشده إيه وثاقا متكتف مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد متكتف بسلاسل قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم قال لهم أنتوا إيه أديكوا شفتوا أنا إيه أنتوا بقى مين فقالوا نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت قالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطان فقال أخبروني عن نخل بيسان نخل ايه بيسان بيسان دي منطقة في الاردن بالغور الشامي اسمها دلوقتي اسمها لسان الارض آه بين خوزان وفلسطين فيها عين ملحة عين مية ملحة وبيسان دي توصف بكثرة النخل هو بيسأل لهم اخبروني عن نخل بيسان فقلنا عن اي شأنها تستخبر تسأل عن ايه يعني قال اسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا نعم قال اما انه يوشك الا تثمر قال اخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن اي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قلنا هي كثيرة الماء قال إن ماءها يوشك أن يذهب انتوا عارفين بحيرة طبرية نشفت دلوقتي ولا ما نشفتش اه يعني على وشك قال لي ندرة ندرة فيها الماء شاهد قال أخبروني عن عين الزغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا نعم كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة هذا لا يسرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما مكة وإيه وطيبة طيبة كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك قال الناس نعم قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله يبقى دي معلومة جديدة في موضوع الدجال ان هو فين موجود حي متكتف مربوط يعيش في المشرق ولذلك ننتقل الى السؤال الثاني في قضية الدجال من اين يخرج يخرج من المشرق من بالتحديد من خراسان من خراسان جهة المشرق اللي هي جهة ايران جهة ايران جهة الجمهوريات الجمهوريات اللي هي الاسلامية اللي هي منفصلة عن الاتحاد السوفيتي هي الجهة دي جهة المشرق جهة الفتن جهة الشر ده كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم منها يخرج الدجال ويتبعه سبعون ألفا على رؤوسهم الطيالسة آيات آية الله خميني وآية الله مش عارف مين بيلبسوا ايه طية سودة كبيرة ضخمة قوي قد كده هم دول اللي هيمشوا ورا الدجال هم دول أتباعه عشان كده هم دلوقتي لما بيتكلموا عن المهدي المنتظر بيقولوا ان هو مستخبي فين في سرداب سامرة اما نيجي نتكلم عن المهدي ان شاء الله هذا معتقدهم انه مستخبي في سرداب سامرة هناك لا ده اللي مش مستخبي ده اللي مستخبي مش ال مش المهدي ده ايه ده الدجال هم مستنيين الدجال عشان يقتلوكوا قتل سؤال هل لمثلث برمودا علاقة بالمسيح الدجال انا ارفض ربط احداث الدين ووقائع الدين وغيبيات الدين باجتهادات واقعية احنا نقول اللي قاله النبي ما تصلي عليه ونقول فين ما نعرفش منين ما نعرفش لكن عشان نرفض دي بدي بعد كده يظهر ان مش هي تقول الدين كذاب اهو فاهم فالموضوع انا بقول ان في كتب تظهر كتاب بتاع ايه عمر امه الاسلام وقعد ربط مسائل بعضها ببعض لا يجوز غلط كتاب كذب كتاب تاني بتاع مثلث برمودا كذب كتاب ثالث مش ملناش دعوه مين ثالث رابع خامس في كتب كتير دعك من كل هذا خذ كلام النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم واكتفي به ويوم ما يظهر الشيء هتشوفه الدجال سيخرج من أين يخرج من قبل المشرق من قبل إيه؟ المشرق من خراسان يتبعه سبعون ألفا يتبعه سبعون ألفا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال الدجال من المشرق من أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود قال ابن حجر وأومأ من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية يبقى من إيران من هناك من هذه الجهة يخرج يخرج الدجال الدجال ايضا ينبغي ان نعتقد ان الدجال لن يدخل مكة ولا ولا المدينة لن يدخلهم كما ذكرت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يأتي ليدخل مكة يدخل المدينة فيجد ملكا بيده السيف صلتا يرده طب وبعدين الدجال عايز ناس من جوه والمدينة ومكة فيها منافقين ولا مفيهاش؟ فيها منافقين وفاسقين طب يخرجوا له ازاي ترجف المدينة ومكة رجفتين فيخرجون هروبا فيتلقفهم الدجال فيأخذهم اصل لما حصل الزلزال في 92 كان في 92 اه لما حصل الزلزال في 92 وكانت الناس بيعملوا ايه بيصلوا العصر بعض الناس هما بيصلوا العصر حصل الزلزال عمل ايه جري من الجامع طب انت بتجري من الجامع رايح فين اصل لما حصل الزلزال في 92 كان في 92 اه لما حصل الزلزال في 92 وكانت الناس بيعملوا ايه بيصلوا العصر بعض الناس هما بيصلوا العصر حصل الزلزال عمل ايه جري من الجامع طب انت بتجري من الجامع رايح فين رايح فين احسن الجامع يقع يا عم ما يقع موت وانت ساكت احسن لك حصلت كده خرج من الجامع جري صدمته سيارة مات فلذلك ستجد مكة ترجف يوم المؤمنين يثبتوا هنروح فين خلينا نموت في مكة والمنافقين يجروا يخرجوا يلاقوا الدجال على الباب حبايبي تعالوا فيتلقفهم ما هو زمن الفتن كده يا شباب طيب سؤال كمان من يتبع الدجال اتباع الدجال اليهود والعجم والترك واخلاط الناس من المسلمين والنساء أكثر من يتبعه النساء يعني ايه أخلاق المسلمين يعني الناس الملخبطين في الإسلام اللي ما عندهمش ثبات روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة وفي رواية الإمام أحمد سبعون ألفا عليهم التيجان وفي حديث أبي بكر الصديق يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أنا شرحت قبل كده كلمة المجان المطرقة في علامات الساعة الصغرى لكن معناها هنا يعني اللي وشوشهم مدورة ومبططة وجوههم ايه مدورة ومبططة وهم دول بتوع جنوب شرق اسيا دول اللي الرسول قال عليهم بني الاصفر اللي هم الترك هؤلاء الناس هم دول اللي هم الكثرة الهند احتفلوا بالمولود رقم مليار المولود رقم ألف مليون ألف مليون وانتوا عارفين ان معظم الهنود ايه يعبدون الاصنام يعبدون بوذا يعبدون البقر مجوس معظمهم يعبدون النار يعبدون ايه الفيران ماشي بيعبدوا كل حاجه مش موضوعنا الشاهد ان كثره هم دول بقى الذين سيقاتلون المسلمين ما بقولش ان الهنود بالذات وانما كل النمط اللي انت شايفه الوشوش المبسطه كده العريضه المدوره هذا اعداد لا تحصى اعدادهم لا تحصى وهؤلاء اتباع الدجال قال ابن كثير والظاهر الله اعلم ان المراد هؤلاء الترك انصار الدجال قلت وكذلك بعض الاعاجم كما جاء وصفهم في حديث ابي هريره لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الاعاجم حمر الوجوه فطس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه نحالهم الشعر ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كانه بيوصفهم بالحته صح اه يقول لك ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حمر الوجوه فص الانوف تلاقي مناخيره قد كده صغننه كده فص الانوف مبططه صغار الاعين عينيه قد الرزه عينيهم صغننه كده فص فوق الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه آه ايضا يتبعه جهال المسلمين جهال المسلمين سؤال حتى ننتهي من موضوع الدجال ماذا مع الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم ايضا الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار خلي بالك من دي معاه ايه جنة ونار طب خد الحديث ده بس ادفع صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تتأجج هو واقف في الوسط وجنبيه من هنا نهر ترعه ومن هنا نهر ترعه دي مولعه نار ودي ميه بيضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ادرك احدكم فليات النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه ثم ليطأطئ راسه فيشرب منه فانه ماء بارد يا تحب النبي بقى يا شوف الرسول شوف بيحبك قد ايه شوف بيدلك تعمل ايه لك غمض عينيك ووطي راسك واشرب تلاقيها ميه صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجاء في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة الدجال هيقعد هيعيش كل اللي هيعيشه لما يخرج كم أربعين يوم بس أيام أيام غل أيام فتن يوم زي السنة طول سنة يوم طول 360 يوم ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم يبقى ثلاث أيام طوال يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بجمعة والأربع أيام الأخرين بإيه اليوم بيوم أيام عادية قالوا وما إسراعه في الأرض مشي سريع قال كالغيث إذا استدبرته الريح بسرعة الايه بسرعة الريح مش قلت لك هتبقى الطيارة ايه بسرعة الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له احنا لما بنقرأ الحاجات دي بنستغرب هم شايفينه اعور وشايفينه شكله وحش ومكتوب كافر ومع ذلك يقولوا له انت ربنا لا اله الا انت ليه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواص ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم آه ما هي بداية الفتن دلوقتي انك شغال شغلانة فيقولوا لك انت ملتحي واحنا ما بنشغلش ملتحيين احلق دقنك يا تتفضل تعمل ايه اللهم ثبتنا على الايمان يا رب هتضحي بدينك ولا تضحي بالشغل اه هي دي القضية هو يمر عليهم ها انا ربكم لا مش ربنا مفيش تخرب يمر على التانيين انا ربكم اه ربنا رب ده انت ربنا قوي ده انت ما فيش زيك ده انت حته رب ما حصلش فيديهم واحد يقول طب ما انا ممكن اضحك عليه واخد منه خلاص ابدا اصل ده زمن الفتنه فان ثبت هذا هو المطلوب ولذلك كنت بقول لأحد إخواننا أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان أن أول سلوك هذا السبيل أن يقر في قرار القلب الاستعداد للتضحية إنك مستعد للضحي بإيه؟ بكل شيء بس ربنا يرضى عنك إن أي حاجة تقف في سبيل في طريقك لربنا تدوس عليها برجلك وتوصل لربنا لكن لو اتعودت انك تضحي بدينك يبقى هتكفر وتتبع الدجال بيقول ذكرت ان اتباع الدجال هم اليهود وانا قلت اليهود بس وذكرت ان اتباع الدجال هم اليهود واهل ايران ليسوا يهود وليسوا مسلمين فهم يهود هذه الامه خليكم عارفين دي آه فعرفنا الان ان الدجال معاه جنه وايه ونار بس تؤمن ان جنته نار وناره وناره جنة معاه ايضا كنوز الارض وراه تتبعه كيعاسيب النحل فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا يقتل رجلا يجي راجل يضربه يقسمه نصين بالسيف ويمشي في الوسط بينه وبعدين يقول له قوم يقوم يقول للسماء امطري تمطر للارض انبتي تنبت يقول للارض طلعي ذهب تطلع هذه فتنة الدجال واحد يسأل طيب ده الامر كده صعب قوي ودماغنا ما تطيقش الكلام ده نقول أن هذا الأمر إنما يفتن به الناس في قول الله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و... وزينت وظن أهلها, أهلها أنهم قادرون عليه هم دلوقتي مش بيقولوا استنساخ هم دلوقتي مش بيقولوا هيوصلوا لإنتاج الخلية الحية مش بيقولوا هيوصلوا لكذا وكذا فربنا يبتليهم من أجل هذا طب اهو اصدق اللي انتم بتعملوه فالناس المب- المنبهرين بالحضارة المنبهرين بالعلم الحديث المنبهرين ينبهروا به فيعبدونه إلههم وربهم فلذلك هو فتنة على مستوى عقول الناس في هذا الوقت فنسأل الله أن ينجينا منها اللهم لا تجعلنا ممن يدركهم الدجال اللهم توفنا قبل ذلك آه الدجال فتنة عظيمة فلذلك نهيت أن تأتيه فلا تأتيه آه واعلم أن خوارق الدجال حقيقية لأن بعض الناس قال إن الخوارق دي اللي يعملها الدجال صورية ده مناظر بس ده تخيلات لا حقيقية لأن الرسول قالها وح- وكلام الرسول ما صلى عليه يحمل على الحقيقة السؤال الأخير لننهي درس الليلة كيف ننجو من فتنة الدجال إن أدركناه اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة الدجال ترك أمه أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه ما صلى عليه و- صلى الله عليه وآله وسلم ولا شرا إلا حذرها منه ومن الشر الذي حذر منه فتنة الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم زاد علمه عن الأنبياء جميعا في موضوع الدجال لأنها أمته آخر الأمم فلا بد أن يظهر فيها الدجال أول سبيل للنجاة من فتنة الدجال التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان خلي بالك انت التزمت أسأل الله أن يثبتنا وإياك لكن بعد ما التزمت بتعمل إيه أصل بعض الناس بيفكر إنه أعفى لحيته وأصفر جلابيته وبيسمع شرايط إسلامية وبيصلي يبقى الموضوع كده إيه خلاص انتهى لا يا ابني لا يا ابني لازم يكون لك منهج يمشي في ثلاثة منابع أصلية متوازية أولا منهج في العبادة لازم يا ابني ترسم حياتك هتصلي الفجر كل يوم فين في مسجد ايه ورا مين ازاي بعد صلاة الفجر هتقعد ولا هتخرج تنام ولا تروح- ولا هتروح الشغل الاذكار اذكار الصباح هتقولها فين في المسجد ولا في البيت ولا وانت رايح الشغل ولا الساعه 10 لما تفضل تقعد برنامج حياه الدين مش كلام مش منظر الدين عمل لازم تحط لنفسك منهجيه لحياتك هتقوم الليل كل ليله ولا ليله بعد ليله كل ليله ركعتين ولا اربعه ولا ثمانيه ولا 11 ولا 15 هتكون مع مين مع اصحابك ولا لوحدك لازم منهج للعبادة حفظ القرآن حافظ قديم القرآن بتقرا كل يوم قديم القرآن بتختم القرآن كل قد ايه منهج في العبادة اثنين منهج في طلب العلم مدرسة الإمام البخاري تحضر في المدرسة وتنتسب إليها وتاخد علمك من المشايخ والدعاة تتعلم عقيدة وتتعلم فقه تتعلم حديث تتعلم أصول تتعلم تتعلم دينك القضية مش قضية انك التحيت وخلاص لما نيجي نسألك عن عقود الإجارة لأنك ساكن في شقة الإيجار ده صح ولا غلط لأن كل يوم بتأجر تاكس بجنيه الإيجارة دي صح ولا غلط يحق لك انك تقفل التسجيل وانت راكب معاه في العربية وتمنعه من التدخين ولا ما ينفعش ده علم ده علم عندك عربية ميكروباص بالنص انت واحد تاني ومدينها لسواق ينفع انكم تأج... انكم تأجروها للسواق طب اذا كان صاحب النص التاني ده هو اللي بيسوق ينفع تأجر له نص العربية ما ينفعش دي المرة بقولها لك يعني شاهد ده فقه الإجارة في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش في دينك لازم تتعلم العلم الشرعي ومش العلم ان انا اجيب كتب واقرا مش هينفع مش هتفهم مش هتنفع لازم تتعلم عن مشايخ الجانب الثالث الجانب الدعوي لازم لك دور في الدعوة زي ما انت شايف الإسلام بيتحارب وبيتحارب ب ب ب ب بعنف بيتحارب ب بقوة ومكر ولف ودوران لازم يكون لك دور انك تصد عن الإسلام بلسانك انك تصد عن الإسلام بألمك انك تصد عن الإسلام بهيئتك وشكلك انك تصد عن الإسلام بتعاملاتك مع الناس ان الناس يقولوا هم دول المسلمين وهم دول الملتزمين يبقى جوانب ثلاثة لازم الجانب العبادي والجانب العلمي والجانب الدعوي لازم تمشي فيهم الثلاث جوانب مع بعض ساعتها تثبت لكن لو ما مشيتش في الجوانب الثلاثة مع اول فتنة هتقع سواء كانت فتنة سراء او ضراء فتنة سراء انك تنشغل بالدنيا أو فتنة ضراء أنك تبتلى قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالشاهد أول وقاية من فتنة الدجال التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان دينك دينك لحمك دمك وإن قتلت وإن حرت السبيل الثاني للنجاة من فتنة الدجال التعوذ من فتنة الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستعاذة من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ثلاثة آه، حفظ سورة الكهف حفظ سورة الكهف يا شباب القرآن كله بركة اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم ارزقنا حفظ القرآن كلمتي المشهورة كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك القرآن احفظ القرآن واقرأ القرآن سورة البقرة تعصمك من أن يسحرك أحد لما تحفظ سورة البقرة لو شربت عمل ما يأثرش فيك لو حد عمل لك سحر ما يأثرش فيك لقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة ولذلك العلاج الوحيد الصريح الصحيح للممسوس أن يحفظ سورة البقرة وينتهي الأمر إن شاء الله سورة الكهف إذا حفظتها تنجو من فتنة الدجال بأنك إذا رأيت تقرأ عليه فواتح سورة الكهف خلاص انتهت فتنجو من ذلك أربعة سبيل النجاة الفرار من الدجال والابتعاد منه اوعى تروح له اوعى تسأل عنه اوعى تحاول تقابله روى الامام احمد عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه فايه يعني ايه ينأى يبتعد فلينأى عنه اهرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه فوالله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه فيتبعه مما يبعث به من الشبهات او لما يبعث به من الشبهات فر اوعى تسمع عنه تقوم تروح تتفرج تقول انا حافظ سورة الكهف يبقى هنجو منه لا لا الحق نفسك فر العلاج الاخير للنجاة من فتنة الدجال سكنى مكة والمدينة اللهم ارزقنا الوفاة في بلد نبيك اللهم ارزقنا الدفن في بلد نبيك نعم أن تسكن في مكة أو المدينة ساعتها مع الإيمان الكامل تثبت بقي العنصر الأخير في محاضرتنا هذه وهي كيف يخلص الله الناس من شر الدجال يكون الد... يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم وان شاء الله عز وجل العلامه الجايه ظهور المهدي اللي بعدها خروج المسيح هنتكلم على نزول المسيح لان نزوله دي بتستغل استغلال سيء احيانا ان يا جماعه اللي بينصروا الناس يقول لك شفت في الاسلام اهو ان المسيح هينزل لا ده هينزل ليحكم بشريعه الاسلام شريعه النبي محمد رجلا من امه النبي محمد قول لي طب هينزل ليه عشان يموت لان ربنا رفع ولم يمت ولازم يموت قال الله منها خلقناكم وايه وفيها نعيدكم فينزل عشان يموت ويدفن في الارض وسيصلي خلف رجل من امه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ابن مريم حاكما بالقسط فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام يعني رحمك متوفيك يعني رحمك ففي هذا الكرب الشديد يكرب المسلمون المؤمنون الموحدون النهاردة لما نشوف واحد فتن يعني حلق لحيته او يعني كسل في الصلاة في المسجد بنزعل ونحزن وقلبنا بيتعصر دم فما بالك لما تشوف واحد بيكفر بالله العظيم كرب وتشوف كل الناس بتجري ورا الدجال يديهم فلوس ويديهم ارض وينزل لهم ميه ويعمل لهم ذهب ويديهم نسوان الى اخره اه المسلمين في كرب وكل الناس خايفه يا رب سلم سلم سلم نسال الله السلامه وكل واحد خايف على ايمانه يا رب نجينا يا رب يا رب عافنا يا رب يا رب لطبنا يا رب يبقى الراجل قاعد في البيت يفاجئ ان مراته راحت مشيت ورا الدجال قاعد في البيت يفاجئ ان ابنه مشي ورا الدجال كرب شديد اذا بهم فجاه يعتصم المسلمون مع مع بعضهم البعض فينزل المسيح الدجال فينزل المسيح ابن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق ويلتف حوله عباد الله المؤمنون فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال ويتوجه بالمسلمين إلى بيت المقدس فيلحق عيسى بن مريم عليه السلام بالمسيح الدجال عند باب لد فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فيقول له عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني يقول له شوف تدوب ما تدوبش انت ليك عندي ايه هي ضربة واحدة فيطعنه بحربته فيقتله عند باب لد وينهزم أتباع المسيح الدجال فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا كافر ورائي فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه شجر خائن آه شجر عميل شجر خاين ما بيدلش على الحق وهنا تنتهي مأساة الدجال وينتهي أمره فيقتل ويستريح الناس من شره ويعيش المؤمنون سبع سنين رغدا مع المهدي يحكمهم ويصلي بهم سبع سنين رغدا فبينما هم يعيشون رغد العيش وهوصف لك بقى رغد العيش ان قدر ربنا عز وجل المره الجايه ان شاء الله رغد العيش بحقيقي بقى